أهلا بيكم في حلقة جديدة من شاهد عيان قصتنا النهاردة مستوحاة من الكتاب المقدس من سفر أعمال الرسل الفصل التاسع الآيات من 20 ل 22 في الحكايات اللي فاتت شفنا شاول الفريسي وهو بيحارب يسوع المسيح وبيضطهد أتباعه وهو متصور أنه بيخدم ربنا وبيحافظ على شريعة موسى وبعد ما عذب المؤمنين في أورشليم أخذ تفويض من مجلس الكهنة في أورشليم أنه يسافر ورا المؤمنين اللي هربوا لدمشق ويقبض عليهم ويرجعهم لأورشليم عشان يتحاكموا وفي رحلته لدمشق شاف شاول نور رهيب من السماء عمى عينيه وسمع يسوع بيكلمه وكان في دمشق راجل مؤمن بيسوع اسمه حنانيا سمع صوت يسوع بيطلب منه انه يدور على شاول ويضمه لمجموعة المؤمنين وكمان طلب منه انه يصلي لشاول عشان يرجع له نظره ده بقى هيجيبنا لحكاية النهاردة حنانيا ورحيل استضافوا شاول عندهم وكان شغوف قوي انه يعرف كل حاجة عن يسوع المسيح اللي سمع صوته في الطريق لدمشق وبوحي الروح القدس لوقا كتب أعمال الرسل اللي هنسمع منها حكاية النهاردة
كان إيمان حنانيا قوي جدا وده اللي خلاه ياخد خطوة ناحية شاول الراجل اللي ياما اضطهد المسيحيين وطاردهم في كل مكان ومش بس يطيع أمر ربنا ليه ويروح لشاول ويستضيفه في بيته لا ده كمان كان بيصلي له عشان ربنا يشفيه ويرجع له نظره وساعده عشان يبقى جاهز للمهمة اللي ربنا اختاره ليها
عارفة يا رحيل ده أحلى أكل أكلته من يوم ما سبت بيت أمي في طرسوس علشان أتعلم في أورشليم متشكرة قوي يا شاول أنا بحب أطبخ قوي خصوصا لواحد من إخواتي المؤمنين أنا ما كانش ليا إخوات ومن يوم ما اتولدت ما سمعتش كلمة أخ غير منك أنتي ومن حنانيا الكلمة طالعة منكوا دافية ورغم العذاب والألم اللي سببته ليكوا زمان حاسس منكوا بكل ترحيب ومحبة انت هنا في بيتك يا شاول تقعد معانا زي ما انت عايز قول لي كم راجل جم معاك من اورشليم كان معايا أربع حراس من الهيكل
طيب وهم فين دلوقتي رجعوا أورشليم يمكن يوصلوا هناك بعد يومين أو ثلاثة طب ما ساعتها اكيد الكهنه في الهيكل هيعرفوا اللي حصل لك هنا أكيد هيعرفوا إن في حاجة اتغيرت أنا قلت الحصور قائد الحرس يقول لقيافة إني شفت النور النور أيوة نور ايه يا ابني النور اللي وقعني على الأرض وفتح عيني على الحقيقة مم. يسوع كان دايما بيقول انه هو نور العالم انت قابلت يسوع المسيح نور العالم بيتهيألي انه ممكن يوصل دمشق مجموعه من اورشليم على اخر الشهر لو سمحتم أنا عندي رأي شاول أنت لازم تستخبى عندنا هنا شوية
متشكر يا رحيل على محبتك وخوفك عليا يمكن يكون عندك حق لكن أنا لازم أروح الهيكل وأعلن إيماني بيسوع المسيح أنا حابب قوي أقعد معاكم لكن لازم أرجع الفندق علشان لما يعرفوا في الهيكل وفي أورشليم إن أعلنت إيماني أنتوا ما تتعرضوش للخطر ما تشغلش بالك بينا يا شاول انت ضيفنا وارجوك عشان خاطري خليك معانا شويه متشكر قوي ليكوا انتوا الاتنين ودلوقتي سامحوني أنا مرهق شوية ومحتاج أرتاح
كانت عادة شاول إنه يصحى كل يوم قبل الشمس ما تشرق يصلي ويقرأ لكن اليوم ده شاول صحي متأخر بعد ما نور الشمس ملا الدنيا قعد ثواني لحد ما افتكر إنه في بيت حنانيا لبس بسرعة وخرج يدور عليهم
انتوا هنا صباح الخير يا رحيل صباح الخير يا شاول يا ترى نمت كويس كويس قوي متشكر بتعملي ايه في الجنينه
أنا وحنانيا بنحب الزرع والورد وبنقضي هنا وقت طويل كل يوم بنحس واحنا بنشتغل فيها بجمال خليقة ربنا بمناسبه حنانيا هو فين حنانيا راح الفندق اللي كنت ساكن فيه عشان يجيب حاجتك من هناك زمانه جاي انا مش عارف اشكركم ازاي على كل اللي بتعملوه معايا احنا اللي مبسوطين قوي انك قاعد معانا الظاهر حنانيا وصل حنانيا احنا في الجنينة
صباح الخير ازيك يا شاول يا اخويا يا ريت ما تزعلش مني يا ابني اني رحت الفندق وجبت حاجتك من هناك انا متشكر قوي انك عملت كده ده كرم منك قوي يا حنانيا بس بجد بجد انا مش عايز اتقل عليكم اكتر من كده بالعكس يا ابني ده احنا فرحانين بوجودك خالص يا شاول انا عرفت من صاحب الفندق ان فيه رجاله من المجمع اليهودي راحوا سالوا عنك واضح ان الرجاله اللي كانوا معاك قعدوا في دمشق وقت كفايه عشان يقولوا للمجمع اللي حصل معاك ويظهر انهم كانوا عارفين انك عندنا
متشكر قوي يا صاحبي بس انا مش ناوي استخبى منهم ولا خايف من اللي هيعملوه معايا يوم السبت هروح المجمع واعترف بايماني بالمسيح ابن الله الحي اللي مات علشان يغفر خطايانا
فضل شاول يسأل في كل حاجة عن يسوع وكلامه واللي عمله وطول الثلاث أيام كان حنانيا والمؤمنين بيتكلموا مع شاول وبيجاوبوا على أسئلته وقالوا له كل حاجة يعرفوها عن الثلاث سنين اللي بشر فيهم يسوع بالخلاص والحياة الأبدية لما كان على الأرض اللي يعرفوا شاول كويس قالوا إنه في منتهى الذكاء وكمان تلميذ مجتهد ولأنه اتعلم على إيد علماء كبار في شريعة موسى كان عارف إن الست في اليهودية مش ممكن تبقى معلمة أو حتى ليها رأي في أي حاجة لكن لما عرف يسوع وسمع كلامه لقى إن الست لها دور مهم وإنها ممكن تبقى من أتباع يسوع وتعلم الناس كلامه زي الراجل بالظبط
اخويا شاول تعالى احب اعرفك باخواتك في المسيح ده كليمنت ومراته هداسه وده صمويل ومراته ساره وده بقى سيلاس ومراته يونيس
يا جماعة أنا متشكر ليكم قوي بشكركم على استقبالكم الحار وأنا سعيد قوي إنكم جيتوا تقعدوا معايا وتجاوبوا على أسئلتي لو كنتوا رفضتوا تشوفوني وما اديتونيش ثقتكم كنت هفهم وأقدر ايوه لكن وجودكم هنا النهاردة دليل على إيمانكم الحقيقي بيسوع المسيح وعلى التواضع والمحبة والتسامح اللي في تعاليمه اللي أمنتوا بيها واللي أنا بطمع إن أوصلها في يوم من الأيام مش عارف آه، أنتوا تعرفوا ولا لأ أنا درست من سن سبع سنين شريعة موسى والأنبياء وكمان القواعد اليهودية وكنت فاكر إني بخدم ربنا بمطاردة وتعذيب كل واحد اعترف بيسوع المسيح لحد ما قابلت يسوع المسيح في طريق دمشق دلوقتي أنا عرفت إني كنت عايش في ضلمة أيوه ضلمة وجهل لكن أمنت إن يسوع المسيح هو ابن الله الحي وعايز أتعلم كل حاجة عن يسوع والحياة بحسب تعليمه عشان كده بطلب من ربنا إنكم تستحملوني وتصبروا عليا وتصدقوا إني عايز أعرف الحقيقة منكم
شاول أنا اسمي صمويل أنا متعلم كويس لكن مش كاهن يهودي وما كنت صغير لما قابلت يسوع المسيح ولما كلمتني سارة مراتي عن يسوع رفضت أسمع منها حاجة في الأول لكن محبتها وصبرها عليا خلوني أقتنع إني أروح وأسمع وكان بيتكلم مع خمس تلاف بني آدم يومها سمعت منه كلام رائع قال الشريعة اليهودية بتقول العين بالعين والسن بالسن لكن أنا بقول حبوا أعدائكم وباركوا لاعنيكم كمان علمنا إننا نحترم حكامنا وندفع الضرايب ونفضل الآخرين على نفسنا كمان قال لنا إن أبونا السماوي وعدنا بالرحمة لما نكون رحمة وإن أنقياء القلب هم اللي هيشوفوا ملكوت السماوات أكتر حاجة اتأثرت بيها في كلام يسوع ويمكن تكون أهم حاجة في كل اللي علمه لنا لما قال أنا هو الطريق والحق والحياة وإن مفيش حد ممكن يوصل للآب إلا عن طريقه
ساعة بعد ساعة وشاول بيسمع باهتمام كل اللي بيقولوه المسيحيين المؤمنين في بيت حنانيا وزي كل اللي بيخرج من الضلمة للنور وبيقبل المسيح في قلبه رب ومخلص شاول كان عاوز يقول لكل الناس إنه قبل المسيح المنتظر في شخص يسوع وإنه قبل الخلاص من رب المجد ويوم السبت زي ما كان مقرر راح شاول للمجمع في دمشق واعترف بإيمانه وقبوله المسيح إله ومخلص وطبعا رؤساء المجلس وأحبار اليهود حصلت لهم صدمة ودخلوا معاه في جدل طويل كان شاول بيقضي ساعات الأسبوع في حوارات مع المؤمنين ويحاول يعرف أكتر ويتعلم أكتر لحد ما راح السبت اللي بعده للمجمع عشان يناقش الكهنة والمعلمين هناك بمعلوماته الجديدة عن يسوع المخلص ولأنه كان مخلص في إيمانه وواثق من علمه أثر في كتير من اللي كانوا موجودين في المجمع وبدأ كتير منهم يعلنوا إيمانهم بالمسيح يسوع الناصري وبدأ رؤساء المجمع يمنعوه عن الكلام وبدأوا يطلعوا عليه إشاعات بالكذب عشان يقللوا من تأثيره على الناس
حنانيا ممكن كلمة على انفراد لو سمحت طبعا يا سيد تحت أمرك انت واقع في فخ يا حنانيا
فخ
فخ إيه يا حضرة الكاهن انت مصدق ان الفريسي شاول قامت فجأة كده وبقى من أتباع يسوع الناصري الحقيقة الإجابة أيوة أنا مصدق ومصدق جدا كمان شاول مدسوس عشان يوصل لكل المؤمنين بيسوع خليك فاكر اني حذرتك هتلاقي نفسك في السجن انت وكل اصحابك المؤمنين والمؤمنات
طبعا الإشاعات الكاذبة دي انتشرت بسرعة خصوصا إن اللي كانوا بيرددوها رجال دين بيحترمهم الناس وفعلا اتأثر كتير من اللي آمنوا بيسوع بالإشاعات دي وبعدوا عن شاول شاول حس إن الناس ابتدت تتجنبه وتبعد عنه وبدأ يفكر هيتصرف إزاي
أحبائنا أنا متشكر جدا إنكم لبيتوا دعوتي ليكم النهاردة أنا عارف إنكم سمعتم الإشاعات اللي طلعت على أخونا شاول انه بيستدرجنا وعامل نفسه واحد مننا عشان يوقعنا ويقبض علينا شاول عاوز نصيحتكم وصلواتكم هو شايف انه لازم يسيب دمشق بس بس الراجل عايز ياخد رأيكم في موضوع مهم شاول اتفضل قول لاخواتك بتفكر في ايه
الحب اللي حوطتوني بيه وصبركم على أسئلتي الكتيرة وصلواتكم اللي ادتني الأمان والثقة مخلياني مطمن رغم كل الإشاعات اللي بتلاحقني حاسس إنكوا جنبي ومعايا علشان كده أنا بطلب منكوا النهاردة مشورتكم أنا متأكد إن الروح القدس هيقول لي على لسانكم أتصرف إزاي
أخويا شاول أنت اتعمدت من يومين بعد ما حنانيا صلالي لما يسوع بدأ رسالته راح لنهر الأردن كان يوحنا المعمدان بيوعظ هناك قال لكل الواقفين هو ده الحمل اللي هيرفع خطية العالم نزل يسوع في المية وبعد ما عمده يوحنا جه الروح القدس على شكل حمامة وقفت على كتف يسوع وسمعوا صوت ربنا من السماء بيقول هو ده ابني الحبيب اللي فرحت بيه كلكم لازم تسمعوا له
حد منكوا كان هناك حد فيكوا شاف ده وهو بيحصل أنا كنت هناك مع أندراوس ويعقوب ويوحنا بعد ظهور الروح القدس على شكل حمامة والصوت اللي سمعناه من السماء خرج يسوع من المية وبدأ رحلته في البرية صام وصلى قبل ما يبتدي رسالته في الأرض أنا لازم أروح البرية قبل ما ابتدي مهمتي اللي ربنا كلفني بيها
يسوع قاعد في البرية 40 يوم يا شاول يا ترى هترجع لنا بعد ما تخلص رحلتك في البرية طبعا هرجع لكم لكن بيتهيألي إن رحلتي هتاخد أكتر من أربعين يوم
شاول جهز كل احتياجاته في يومين أخد معاه حاجة ينام عليها وورق وقلام للكتابة وسلاح يحميه من وحوش البرية وسافر بعد ما ودع إخواته الجداد الصحراء في جنوب وشرق دمشق كانت مخيفة جدا رملة من كل ناحية وشجر صبار وحيوانات مفترسة وتعابين وفي وسط الصحراء الرهيبة دي ظهرت لشاول واحة فيها ينابيع مية حلوة لكن حرارة الشمس كانت محرقة لدرجة ممكن تحرق عظم البني آدم أما في الليل فالجو كان بارد جدا لدرجة إن الحيوانات المفترسة كانت بتستخبى في بيوتها وجحورها وفي وسط الصحراء الموحشة دي ما يقدرش يعيش ويستمر إلا الراجل الشجاع اللي متونس بإلهه اللي روحه مليانة بقوة الروح القدس وده كان شاول الطرسوسي اللي عاش في الصحراء ثلاث سنين بيدور على معنى لحياته اللي فاتت وطريق لمستقبله كان شاول بيصلي طول الوقت مستني يسمع صوت ربنا
شاول عاش فترة طويلة من حياته وهو متصور انه بيخدم ربنا باضطهاده للمسيحيين المؤمنين بيسوع المسيح وكان لازم يعيد النظر في كل اللي اتربى عليه من صغره في شريعة موسى والوصايا اليهودية لما آمن بيسوع كالمخلص وابن الله الوحيد كان فاكر انه بدراسته للكتاب المقدس وحفظه للوصايا يبقى بيحافظ على علاقته بربنا وكل ده اتغير لما عرف الحقيقه كبريائنا دايما بيقف في طريق معرفتنا للحقيقة وأهم خطوة بتكون هي اعترافنا بأننا كنا بنفكر غلط وتغيير اتجاهنا في الحياة بيبقى تحدي كبير الكتاب المقدس دايما بيقول لنا إن المسيح هو الطريق الوحيد للوصول لربنا وقرار قبول المسيح أو رفضه يرجع لك أنت شاول اعترف إنه كان ماشي في طريق غلط وقبل المسيح طريق وحق وحياة اعمل زي شاول واسمح للمسيح يدخل قلبك لأنه أكيد هيحفظ روحك ويحول حياتك للأجمل والأسعد لو كنت لسه ما أمنتش بالمسيح يا ريتك تقبله دلوقتي في حياتك رب ومخلص إذا كنت عاوز تسلم حياتك للمسيح عليك أولا إنك تعترف بخطاياك وتتوب عنها وتؤمن بيه وتقبل حقيقة إن ربنا بيحبك وإنه أرسل ابنه الوحيد عشان يفتديك من خطيتك لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية آمين
كنت فاكر إني في العالم وحيد وإني رب المجد في السماوات بعيد كنت فاكر إني في العالم وحيد وإني رب المجد في السماوات بعيد وفي الحياة الشر غالب والضعيف تحت المخاب وفي الحياة الشر غالب والضعيف تحت المخالب وكل فرح القلب سالب واني صرت من العبيد لكن الرب بحنانه جه عشان يقوي ضعفي قال لي قوم ما انتش وحيد نعمتي في الضعف تكفي لكن الرب بحنانه جه عشان يقوي ضعفي قال قوم ما انتش وحيد نعمتي في الضعف تكفي نعمتي في الضعف تكفي
سجين والفكر سجاني وقاتلني وخايف والخوف في وجداني ملجمني وصوت الشر حواليا وسلطانه من أي فجة نور في قلب العتمة حارمني
كنت فاكر إني متروك للظروف وكل يوم برتوي من نهر خوف كنت فاكر إني متروك للظروف وكل يوم برتوي من نهر خوف وإن صوت الشر يقدر أي لحظة بيا يضر وإن صوت الشر يقدر أي لحظة بيا يضر بقوته وسلطانه يقهر بالقيود يأسر قلوب لكن الرب بجلاله جه وقال لي قوم وخطي كل صوت في الأرض باطل والسلطان ده ليا وحدي لكن الرب بجلاله جه وقال لي قوم إني وحدي وربي مش داري بحالي كنت فاكر وقت دمعي في الليالي إني وحدي وربي مش داري بحالي والعدو ينصب شباكه وارتمي في بحر هلاكه والعدو ينصب شباكه وارتمي في بحر هلاكه يأسر النفس بألامه وتنتهي ويا أمالي لكن الرب بعظمته جيت ومرضاك للشباك شدد العظام وقوى ونجى نفسي من الهلاك لكن الرب بعظمته جيب ومرضاك للشباك شدد العظام